السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب السلام عليكم هل الصوت واضح؟ الصوت واضح تمام؟ طيب الحمد لله طيب نستنى كده بس دقيقة الناس تدخل عايزكم بقى تصحصحوا كده معانا كل واحد يقوم يعمل له كوباية شاي كده وإيه مم. طيب ممكن نخلي بس الأسئلة في الآخر لأن إحنا هنتكلم في موضوع دلوقتي فممكن نخلي كل الأسئلة يعني اللي عنده سؤال يكتبه مفيش مشكلة وبإذن الله هنحاول في الآخر نخصص وقت للأسئلة ولو إن شاء الله ما لحقناش نتكلم في ال- في الردود على الأسئلة آه، نخصص إيه لايف تاني للرد على الأسئلة بإذن الله ربنا معاك اللي عنده امتحان ده شد حيلك طيب طيب البنت اللي بتسأل عن السؤال تخليكي معانا كده إن شاء الله وبإذن الله ال- الأمور آه، يبقى فيه إجابة لا أنا عايش في مصر مش عايش في المغرب طيب يلا نبدأ توكلنا على الله لا share live share live يا نور إن شاء الله هيبقى فيه كلام مهم احنا مش داخلين نتخانق يا عم طيب إن شاء الله هنبدأ حالا بإذن الله والله اللي, اللي, اللي كتب ال comment البنت اللي بتكتب ال comment بتاع أرجوك يا شيخ ده والله شفته والله إن شاء الله هن... في الآخر طيب هنجاوب إن شاء الله آه هيتسجل اه طيب يلا توكلنا على الله عشان بس الناس ايه اللي اللي دخلت معانا نبدأ بسم الله طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آه، ايه موضوع ال live بتاع النهاردة احنا هنتكلم عن ايه آه، كنت آه، عملت فيديو اتكلمت عن آه، آه، حاجة الشباب بيعملوها اسمها senior trip اللي هي آه، رحلة في في آخر سنة كنت بتكلم على الجامعات الخاصة ولكن آه، كتير من الشباب بعتولي قالوا لي إن ده موجود في كتير من الجامعات الحكومية عادي وإن الرحلات دي فعلا بتتنظم في منها الرحلات اللي بتبقى في يوم واحد وده كان معروف يعني الشباب والبنات في الدفعة بيطلعوا رحلة مثلا آه، يوم بيخرجوا في مكان معين أو بيسافروا آه، يوم واحد ويرجعوا ده كان معروف وال- واتكلمنا قبل كده عن الفان داي وفي في برضه بعض الدفعات بيسافروا من من مكان ال- البلد اللي هم فيها لمكان تاني بيعملوا الفان داي في بلد تانية آه، آه، واتكلمنا عن الفان داي قبل كده لكن كانت المرة دي هي فكرة إن ال إن ال- الولاد مع البنات بيسافروا لمدة آه، خمس أيام مثلا أو تلات أربع أيام بره البيت فالبنت بتسافر من غير محرم في سفر آه، مع الشباب في اختلاط وعرضة للفتن ممكن كتير من الشباب بيطلع في الرحلات اللي زي دي بيبقى معاه مخدرات وده واقع يعني واقع الشباب مش آه، مش شرط ان بيكون ده كل اللي بيحصل لكن في الواقع ان في كتير من الشباب بيبقى فعلا معاه مخدرات في الرحلات اللي زي دي الاختلاط اللي بيبقى موجود في ال- في الاتوبيسات والرقص والاغاني آه، واقع ال- طالعين مع بعض متصاحبين بقى احنا طالعين رحلة دهب فلابسين لبس كتير من البنات تلبس نهايات عموما احنا اتكلمنا في الفيديو عن آه، عن المسألة دي يعني فكرة ان البنت تسافر مع الولد لمدة مثلا خمس ايام اتكلمنا بتفصيل يعني آه، كان بعد ال... بعد الفيديو وفي بدأت تيجي ردود أفعال للناس في ناس الحمد لله شايفة إن الكلام ده موافق للشرع وموافق للفطرة السليمة السوية و... وفي ناس بتبقى شايفة إن ده والله مثلا في شوية اعتراضات كده على على الكلام فمن التعليقات أنا هقرأ مثلا إيه ال- ال- بعض النقاط اللي إحنا بإذن الله هنحاول نتناقش فيها وبعدين هنبدأ إن شاء الله بنقطة من النقاط دي نتكلم فيها نتناقش فيها و- وبإذن الله ربنا يكرم ونت... ونتكلم عن باقي النقاط بإذن الله في بعض التعليقات من الردود اللي جت يعني إن كلامك فيه اتهام بالزنا وقذف محصنات يعني وانا بتكلم بقول ان ان كتير من البنات ممكن لما بتطلع في رحلة زي دي هي بتبقى عرضة ان هي تقع في الفاحشة تقع في الزنا لان مفيش رقابة وده باذن الله النقطة دي هنت... هنتناقش فيها لكن ده من الردود اللي جت ان ده قذف محصنات واتهام بالزنا النقطة التانية ان كلامك فيه اهانة للآباء واتهام بعدم الرجولة لان كنت في الفيديو بقول ان مش من المروءة ومش من الرجولة إن الأب يسمح لبنته إن هي تسافر خمس أيام ويديها فلوس تطلع رحلة خمس أيام مع الشباب بقول إن ده مش من المروءة فالناس بترد بتقول إن ده فيه إهانة للآباء وإهانة واتهام بعدم الرجولة وبإذن الله هنتناقش برضه في النقطة دي النقطة التالتة وده متكرر كتير بيجي إن كل واحد حر أنت مش واصي على على حد آه، دع الخلق للخالق مش لازم إن أنت يعني كل حاجة تقول فيها رأيك آه، سيب الناس كل واحد عارف الصح والغلط احنا ناس كبار وعارفين ومحترمين و- ومش مستنيين حد يكلمنا النقطة الرابعة ان آه، الاسلوب آه، اسلوبك شديد وفين الحكمة والموعظة الحسنة في الدعوة تعليق كده بالنص بنت كاتبة مش قادرة اكمل الفيديو من كتر الجهل والتخلف كل ما نتكلم عن موضوع حاجة عن الحياة كل كل كل حاجة عندكم زينة آه، من وجهة نظري شايف إن ده من أهم التعليقات اللي نبدأ بيها اللي هو ايه إيه، تعليق إن ال- ال- اللي بيقول ان لما احنا نتكلم طيب احنا كده رجعنا تاني ولا ايه طيب احنا كده رجعنا طيب. تاني ولا ايه طيب احنا كده رجعنا طب معلش معلش عشان كنت بعمل ابلود لفيديو فال فالنت كان بطيء شويه طيب كده تمام الدنيا واضحه الصوت واضح تمام طيب احنا كنا بنقول يا شباب ان ال- النقطه المهمه اللي ال- ال- دايما بتتكرر ان كل كلامكم عن الشهوه كل كلامكم عن الزنا انتوا ما تفكروش غير في الحاجات دي آه، وليه ان انت وانت بتتكلم بتقول ان مجموعة شباب وبنات مسافرين رحلة مع بعض ليه بتتكلم عن الزنا يعني ليه دايما تفكيركوا في في ان اي اتنين بيتكلموا مع بعض ان ده انت بتقول ولا تقربوا الزنا ليه ليه بتتكلم عن الزنا ليه دايما بتدخل الشهوة في الموضوع ليه دايما تفكيركوا شهواني كده آه، طيب احنا هنبدأ بالنقطة دي وبعدين ان شاء الله هنرجع لبقية ال- ال- ال- المواضيع اللي احنا اتكلمنا فيها لان كل نقطة مهمة بس من وجهة نظري هي نقطة مهمة جدا لان هيبقى فيها تفصيل طويل شوية اولا ال- السؤال اصلا الصيغه بتاعته غلط يعني طبيعه الناس طبيعه البشر ان ال- البشر عندهم شهوه يعني طبيعه الانسان هو عنده شهوه ربنا خلق الانسان كده خلق الانسان في ميل طبيعي من الرجل للمراه ومن المراه للرجل ودي شهوه طبيعيه يعني الطبيعي ان انت يكون عندك شهوه لكن ربنا سبحانه وتعالى علمنا ونزل علينا القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام علشان الإنسان يقدر يتحكم في الشهوات الشهوات دي يعني مش شرط تكون شهوة ال ال ال العلاقة بين الرجل والمرأة شهوة في الأكل جمع المال حب الدنيا شهوات يعني الإنسان أصلا جواه شهوات ده الطبيعي فتقول لي انت ب... انت انت انت كل تفكيركم في الشهوة هو الطبيعي ان الراجل بيفكر في الشهوة وان المرأة بتفكر في الشهوة ده طبيعي ان ت- مجرد التفكير في الشهوة دي مش حاجة ان احنا نقدر نقول ان ده خرج بره حد الاعتدال يعني لو واحد بيفكر في الشهوة علماء النفس هيقولوا طبعا دي حاجة طبيعية وربنا خلقنا كده فالطبيعي ان انت جواك شهوة لكن اللي مش طبيعي ان انت تخرج الشهوة دي في الاتجاه الحرام ربنا سبحانه وتعالى علمنا ان احنا ازاي اسباب نعملها بالاستعانة ونتوكل على ربنا سبحانه وتعالى نقدر ان احنا نوجه الشهوة مش هنمنعها يعني مفيش حد يقول خلاص انا كده ايه منعت الشهوه دي مفيش ده انت بتوجه الشهوه في الاتجاه اللي ربنا سبحانه وتعالى يحبه علشان كده الصحابه كانوا مستغربين من المعنى ده لما النبي عليه الصلاه والسلام قال وفي بضع احدكم صدقه يعني في في وقت الجماع رجل بيجامع زوجته والمفروض ان دي شهوه حلال ربنا سبحانه وتعالى اباح الانسان ان هو يتمتع المتعه دي فربنا سبحانه وتعالى لما أباح ال- الحلال ده الطيب ده قال إن الإنسان كمان وهو بيعمل ده بياخد ثواب صدقة وفي بضع أحدكم صدقة الصحابة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر يعني هو طبيعي إن أنت يكون عندك شهوة فلكن هو إحنا كمان هنعمل الشهوة وهنستمتع وهناخد ثواب فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن وضعها في حلال أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر يعني لو هو وقع طلع الشهوة اللي هي جوه الإنسان لكن وضعها في اتجاه غلط في الحرام أكان عليه وزر قالوا نعم فقال صلى الله عليه وسلم فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر فالسؤال أصلا غلط يقول لك انتوا ليه تفكيركم كله كله تفكير شهوي هو هو نفس الشخص ده اللي بيقول لك انتوا ليه تفكيركم كله شهواني هو هو نفس الشخص اللي بيتفرج على افلام ومسلسلات في الغالب بيبقى فيها ممكن يبقى فيها لقطات اباحيه صريحه وبيتفرج عليها يسمع اغاني كلها فيها كلام وصف جنسي صريح وبيتفرج عليه هو هو نفس الشخص اللي لما مثلا لو عنده شركه شركه عقارات و- وعايز يسوق لل- لل- للشقق بتاعته في مثلا آه، زي معرض مثلا او حاجه بيجيب بنات بيلبسها لبس معين فساتين ضيقه وقصيره علشان تعرض ال- ال- المنتجات اللي عنده علشان تعرض الشقق هو هو نفس الشخص اللي اي منتج دلوقتي بتلاقيه اي منتج لو اعلان اي اعلان قلم مثلا زي ده هتلاقي جايب لك واحده لابسه لبس آه، آه، عاري جدا وبتعمل اعلان لده بتعمل اعلان للايباد بتعمل اعلان للموبايل بتعمل اي حاجه فمين فينا اللي بيفكر تفكير شهواني وليه انت اخترت البنت يعني ليه جبت الموظفه اللي هي حسنه الهيئه اللي لابسه لبس قصير على شكل معين مش هينفع تيجي بالحجاب الشرعي انت علشان تشتغلي الشغلانه دي لازم تكوني لابسه لبس معين فهنا انت عملت ده ليه يعني اشمعنى انت جبت البنت بتلبس بالشكل ده وهل ده فيه احترام للمرأة هل ده مش امتهان للمرأة هل ده مش تفكير شهواني ان انت تستعمل جسد المرأة وهيئة المرأة في ان هي تبيع سلعة معينة أو منتج معين انا مثلا عايزكم تتفرجوا ممكن تلاقي تبقى ماشي مثلا في الشارع كده تلاقي اعلان آه، سكر مثلا فجايب واحدة مثلا بمنظر معين بهيئة مشهد آه، آه، حاجة شيء سيء من من المشاهد اللي تعتبر فيها الإثارة ال- الجنسية الغريزية الشهوة طيب ما ده بيحصل هو هو نفس الشخص نفس الشخص اللي أول لما تقول له خد بالك ربنا بيقول الزنا حرام ربنا بيقول خليك عفيف ربنا بيقول غض بصرك يقول لك انتوا كل تفكيركم شهوة كل تفكيركم شهوة طيب ده رد يعني كده يعني النقطة التانية بقى م- احنا قلنا ان الشهوة موجودة جوه الانسان ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان عنده شهوات الميل الطبيعي ان هو قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا شهوة النساء البنين الأموال القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث شهوة جوه الإنسان قلنا ان الدين بيقول لنا نوجه الشهوه دي ازاي انت تكون عفيف تتغض بصرك ان انت تحفظ الفرج ان انت إيه، تتزوج حلال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فالدين بيوجه لك الشهوه دي تدخلها في الاتجاه الصحيح النقطه الثانيه ليه ليه يا يا متدينين يا متشددين انتوا كل لما تيجي سيرة مثلا بنات مع ولاد خارجين مع بعض او مسافرين رحلة يتبسطوا وي- وي- ويفرحوا هو الدين ضد الفرحة هو الدين الدين ضد ان احنا نسافر ونفرفش ونبقى مع بعض كده واحنا احنا مفيش بينا حاجة واحنا كلنا اخوات وبينا حدود ليه اول لما بنقول في اختلاط كده بالشكل ده تقولوا لنا بقى حديث الزنا و... احنا مين قال ان احنا ان احنا وقعنا في الزنا بص هو الجواب على ده هيجي جزء منه من الواقع وجزء منه من الوحي من القرآن والسنة نبدأ ب نبدأ بالوحي أو نبدأ بالواقع عشان الجزء بتاع الواقع هيبقى آه، قصير شوية كله ملموس حوالينا إيه، كتير من الشباب بيتكلم مثلا أنا أنا شفت ده بعيني كتير كتير في شباب أعرفهم شخصيا وقصص اتحكت لي ورسائل بتيجي هو بيبقى من البداية بيقول والله احنا بينا حدود وانا بحب واحدة والله مفيش بينا حاجة و... و... والموضوع كذا ومش عارف ايه فانت بتقول له خد بالك ان الطريق اللي انت ماشي فيه ده طريق الزنا يقول لك زنا ايه انت ازاي بتقول ان انا ممكن اعمل ده مستحيل اعمل ده والبنت لما تسمع الكلام ده انت انت ازاي ان انت تقول عني كده انا مستحيل ان انا افكر في حاجة زي كده احنا بينا حدود احنا بنحب بعض بتتفاجئ ان نفس الشاب ده بعد فترة بعد فترة هي بتبقى مسألة وقت في حواجز بتتكسر الحياء بيتكسر بعد فترة ممكن تلاقي نفس الشاب جاي لك والله ده بيحصل حصل معايا جاي بيحكي حصل معايا ان حد بيحكي لي جاي بيحكي يقول فعلا كلامك كان صح وفعلا إيه، الموضوع خد وقت معين وقعت في كذا وعملت كذا مش بتكلم ان هو صح ان هو يحكي او لا لكن ايا كان ده الواقع الواقع حواليك عامل ازاي الشباب دلوقتي اللي في في مدرسة في مدرسة شباب بتحكي لي هو في في في مدرسة وبيحصل زنا بين طالب ومدرسة ده الواقع يا جماعة ده الواقع إيه- إيه- إيه، الشباب عارفين في الدفعة فلانة وفلانة وفلانة وفلانة حصل بينها وبين كذا كذا وكذا تفاصيل والبنات عارفين انتوا عارفين الواقع اللي بيحصل في الجامعة وفي النوادي احنا شايفين الواقع اللي حوالينا فالواقع بيقول ان الاختلاط ده مش اختلاط بريء 100% في ناس محترمة في ناس محترمة هل معنى كلامنا ان احنا بنشيطن الناس كلها وبنقول الناس لا طبعا لا طبعا في ناس محترمة في ناس على دين في ناس تحفظ نفسها لكن الواقع بيقول ان الاختلاط بالصورة دي وان لما يحصل ال- الضوابط اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي ما بتبقاش موجودة وفي عوامل خارجية حواليك ده بيوصل في الاخر ده طريق الزنا الزنا بقى بالدرجات بتاعته النبي عليه الصلاة والسلام قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا أدرك ذلك لا محل فالعينان العين تزني وزناها النظر نظر الحرام فكل دي درجات من درجات الزنا فبيبص على الحرام هل دلوقتي الشباب الشباب كتير مننا كتير من الشباب هل ما بيتفرجش على حرام شوفش البنات في الجامعة وبيبص عليها ما بيبصش على الأفلام أفلام ال- الأجنبي والمسلسلات والمسلسلات التركي والأفلام الإباحية ال- العينات العين تزني زناها النظر والأذن بتزني السماع الكلام ال ال الإباحي الجنسي اللي بين الولد والبنت السماع وال وال واليد البطش اللمس لمس الحرام الفم التقبيل كل دي من خطوات الزنا النبي عليه الصلاة والسلام قال في الآخر و- قال والقلب يهوى ويتمنى فلما يبص ويسمع ويلمس ويخلو بالمرأة الأجنبية وبعد فترة قلبه ده بقى إيه؟ يشتهي لما الشاب يقعد يتفرج على فيلم إباحي ولا يتفرج على فيلم أجنبي في واحدة في غاية الجمال وقاعد يتفرج طيب أنت أنت جواك شهوة فأنت كده بتثير الشهوة اللي جواك دي وبعدين القلب يهوى ويتمنى فلما يشوف منظر بنت تشوف منظر إباحي قدامها ولا تشوف منظر رومانسي مشهد رومانسي في مسلسل من المسلسلات ولا فيلم البطل بي- بيقبل البطلة ولا بيحضنها ولا أيا كان القلب لما بيشوف الشهوة دي يهوى ويتمنى يتمنى ان هو يعمل الفاحشة دي النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه اخر مرحلة خالص قال والفرج يصدق ذلك او يكذبه يعني اللي بيقول انت بتكلمني عن الزنا ليه هو احنا في درجات يا جماعة في مراحل في مراحل هو ممكن يكون في المرحلة الأولانية بيبص في واحد تاني متطور شوية بيبص وبيتكلم في كلام مع البنت كلام إيه، الشباب عارفين أنا بتكلم في إيه الشباب عارفين أنا بتكلم في إيه يعني بلاش نفترض يا جماعة مش بقول إن إحنا نفترض الشيطانية في الناس بس بلاش نفترض الملائكية إحنا عارفين الواقع عامل إزاي وعارفين الكلام اللي بيحصل بين الشباب والبنات في ال... في ال... في ال... يعني في ناس عارفة التفاصيل كتير يعني. فهو في مرحلة في واحد في النظر في واحد في نظر مع الكلام مع السماع في واحد تطور شوية مع اللمس في واحد بدأ يصل لمرحلة التقبيل في واحد بدأ يصل الزنا الزنا إيه، إيه، بمراحل النبي عليه الصلاة والسلام قال في الآخر والفرج يصدق ذلك أو يكذبه الفرج يصدق يعني كل اللي فات ده كان مقد... حاجة اسمها مقدمات الزنا في الآخر هو بيصل لده فلما احنا نقول يا جماعة ان ده الجانب الاجابه بالجانب الايه ال ال ال ال الواقع الواقع بيقول ان يا جماعه ده بيحصل ده منتشر في المدارس اول اعدادي اعدادي وثانوي جامعه في الشغل بعد الشغل بعد الجواز قصص رسائل بتيجي الخيانات الزوجيه العلاقات المحرمه يعني انا مش بقول ده اولا مش بقول ده يعني وانا فرحان الواحد بي بي بيقول الكلام ده وفعلا هو من جواه يعني الواحد بيتقطع ان ده ان ده الواقع بتاع المسلمين إن- والم- وفعلا مش مش معنى ان احنا بنقول ده ان كل الناس كده يا جماعه لكن ده موجود فالشرع لما بيجي دي النقطة التانية بقى الوحي لما بيجي بيضبط المسألة دي يعني لما تيجي تطبق الشرع في المسألة دي ازاي ان احنا عايزين نسيطر على المسألة هتلاقي الشرع ليه نظرة نظرة عامة من اول ايه غض البصر يعني هقول في المجمل وبعدين هنتكلم دلوقتي بالتفاصيل تلاقي الشرع بيقول لك غض بصرك بيقول للبنت اتحجبي بيقول لك ان مفيش خلوه لا يخلون رجل بامراه بيقول ان ان لمس المراه الاجنبيه ده حرام بيقول ان تيسير الزواج ما تصعبش الزواج على الناس بيقول ان في حاجه اسمها التعدد التعدد مش جريمه بيقول ان التع... انت تزوج و... والنبي عليه الصلاه والسلام وربنا سبحانه وتعالى اباح لنا التعدد فالتعدد مش جريمه بيقول ان الخيانه الزوجيه حرام بيقول ان في ضوابط في التعامل بين الرجل والمراه الموضوع مش سايب وقصص في في في القران وفي السنه الوحي بيقول ان ان المراه وهي بتتكلم حتى تتكلم ازاي يعني ما ترققش صوتها في الكلام ما تتدلعش في الكلام فبتلاقي ايه ان الشرع ليه نظره قال خد بالك ان قذف المحصنه ان واحد واحد يتهم واحده بالزنا او او بنت تتهم ولد بالزنا ان ده في حد في حد واحد يجلد 80 جلده عشان بس قال فلانه دي زنت كل ده قد الشرع بيحافظ على المجتمع بيحفظ المجتمع من الفواحش واحد لو وقع في الزنا والعياذ بالله في الفاحشه في حد يطبق عليه لو لو اقيمت عليه الشروط لكن الاصل ان هو يستر على نفسه الشرع بيقول ان انت ما تجهرش بالمعصيه عشان ما تحببش الناس في المعصيه دي وبي... وفي ترهيب ل... ل... من ترهيب من ان الانسان ينشر الفاحشه في وسط المسلمين فيجي في الاخر لما تيجي تشوف كل ده في الاخر كده المنظومه دي كلها ان ازاي التعامل بين الزوج وزوجته اداب الزواج اداب الطلاق الحقوق حفظ الحقوق تيجي تشوف في الاخر المنظومه اه الدنيا كده تبقى ماشيه مستقيم لكن لما احنا بنبعد عن الدين بنبعد عن الشرع تلاقي الموضوع صعب تلاقي كل حاجه صعبه الزواج بقى صعب انتشار العري في وسط بنات المسلمين الشباب ما عادش فيه دين ما عادش فيه عفه ما عادش فيه تقى إن إن كله بيطلق بصره في الحرام في الغالب اغلب الناس إيه بقى دلوقتي ان هو علشان يتجوز او يعمل علاقة حلال بقى الموضوع بالنسبة له صعب جدا فالمتاح بالنسبة له كله الحرام الحرام بقى سهل الحلال بقى صعب فتلاقي ان الموضوع بقى سهل جدا وبقى منتشر في الواقع فهنا الدين بيقول لنا ايه الشرع بيقول ايه يعني ليه احنا لما بنتكلم بنقول يا جماعة ان الرحلات اللي زي دي والاختلاط اللي بالصورة دي ده بداية طريق الزنا وان ديننا ما تكلمش عن اللقطة الاخيرية اللقطة الاخيرة يعني يقول لك ايه ان يعني ربنا سبحانه وتعالى لما حرم الزنا ما ما كلمناش عن اللي هو ايه في لحظه ان خلاص فجاه كان الانسان ده فجاه فجاه كده هو كان قاعد في بيته فجاه بقى ايه بقى في الزنا لا مفيش كده في مقدمات في خطوات كتير قبلها فالشرع جالك من البدايه خالص من الاول خالص يعني ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تقربوا الزنا ما قالش ولا تزنوا قال لك ما تقربش فاحنا لما نقول يا جماعه ما تطلعش رحله بالشكل ده لان اولا سفر البنت بالصوره دي من غير محرم هي مش طلعت حج مش طلعت حج عشان تقول في في على قول العلماء اللي قال ان هي طالعه في في رفقه امنه ومش مش طلعت حج طالعه ذهب يعني مجموعه شباب وبنات طالعين ذهب مسافره من غير محرم ده حرام اصلا يعني مفيش حد من العلماء بيقول ان السفريه دي على بعضها حلال فتلاقي الشرع بيظبط لنا المساله دي فيجي من البداية ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تقربوا الزنا ما تقربش ابعد فلما فلما نقول ان انت تسافر في سفرية زي دي او ان انت يبقى ليك اختلاط بالبنات بالشكل ده وليك صحبات بنات او انت ليكي صحبات اصحاب ولاد وبتهزر وبتلمس ومش عارف ايه ان ده بداية طريق الزنا انت ما تستغربش ما تقولش ايه ده انت ازاي بتتهمنا بالزنا انت ازاي بتقول الكلام ده على فكره احنا ناس محترمين على فكره انا ما قلتش عكس ده انا بقول ان احنا بشر انا بقول ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولا تقربوا الزنا طيب معنى الايه ايه يعني سيبك مني انا قول لي انت معنى الايه يعني ايه ولا تقربوا الزنا معناها ايه وايه قيمه ان ربنا سبحانه وتعالى يقول للانسان للمؤمن قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ما تبصش لما هو الموضوع عادي فتلاقي الشرع بيقول ايه لا تقترب من الزنا لا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا عشان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقنا هو اللي عليم خبير يعلم سبحانه وتعالى احوالنا يعلم ان الانسان ضعيف تاني حاجه ان الانسان ما بيقعش في الزنا مره واحده ان الايمان لما بيضعف الانسان بيقع في الزنا الوقوع في المعصيه في الفواحش مرتبط بالايمان كل ما الايمان بيزيد كل ما الإنسان بيبعد عن الأماكن اللي فيها ممكن يقع في الذنب لكن لما الإيمان بينزل بيضعف ممكن الإنسان يضعف فممكن أنت شايف نفسك دلوقتي على فكرة أنا مستحيل أعمل ده لكن ممكن بعد فترة نفس الشخص اللي كان بيقول انا مستحيل اعمل ده نفس الشخص يضعف ايمانه يقل فيعمل ذنب لان لان احنا بشر دي طبيعه البشر عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام ربط ال- الفاحشه دي بالايمان قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يعني لو كان مؤمن كامل ايمان ما كانش هيعمل ده لان الايمان بيقول له ان ربنا شايفك ربنا مطلع عليك ربنا قادر ان هو يقبضك في اللحظه دي فالايمان بيقول له لا ما تعملش ده ده غلط ده حرام ده ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى فلما الايمان بيقل خلاص ما بقاش في حاجه بتقول له انت رايح فين وجاي منين فالايمان بيقل الحياء بيقل الواعظ اللي في قلب الانسان اللي بيقول له لا ما تعملش ده بيختفي فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن فقال لك لا تقربوا الزنا وبعدين قال لك ان الزنا مرتبط بالايمان فخد بالك ما تشوفش نفسك وما تقولش ان انا لا انا مستحيل ان انا اعمل حاجه زي كده ممكن انسان اي واحد معرض للفتنه الفتنه مفيش حد كبير على الفتنه ممكن اي واحد ايمانه يضعف يقع في الفاحشه الحاجه الثالثه ان ربنا سبحانه وتعالى زي ما زي ما بقول لحضراتكم امرنا بغض البصر يعني قال لك من البدايه ما تبصش يعني واحد يقول ايه على فكره هو ما جاش ما جاش ايه صريحه بتقول ان انا حرام ان انا امسك ايد صاحبتي ما جاش حديث صريح بيقول ان انا حرام ان انا اسافر مع صاحبتي مثلا آه، نروح مثلا نسافر مع بعض نتفسح احنا عايزين نتفسح يعني ما فيش ايه صريحه بتقول كده يا عم يا عم الحاج يا يا حبيب قلبي يا صديقي ربنا سبحانه وتعالى بيقول قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم فهو بيقول لك ما تبصش يعني قال غض بصرك لما تشوف واحده اجنبيه عنك يعني هي اجنبيه يعني ايه يعني انت ينفع تتجوزها ما دام دي ينفع تتجوزها وهي ظهرت قدامك المفروض ان انت تغض بصرك عنها ما تبصش للحرام تغض بصرك عنها علشان ايه ليه غض البصر ربنا سبحانه وتعالى قال قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم عن نظر الحرام ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم لما أنت تغض بصرك قال لك إن النظر ده بريد الزنا لما واحد ي... هو قاعد جامعة عينه دي رادار جايب اللي رايحة واللي جاية وقاعد فاتح انستجرام بيقلب في الداخل في الديسكفر على ال- عامل فولو البنات دفعته عينه قاعدة تتفرج دي واقفة دي شكلها كذا ودي عاملة كذا ودي عينيها ودي مش عارف ايه طيب وبعدين اخبار قلبك ايه اخبار قلبك ايه في النهاية فالعين لما بتنظر ده ده بيتعلق لما دي تشوف ده يتعلق ولما ده يتعلق قلبي يهوى ويتمنى فربنا سبحانه وتعالى قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم فغض البصر مرتبط بحفظ الفرج والذين هم لفروجهم حافظون ده, ده من, من الإيمان من علامات الإيمان ربنا قال ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون سبحان الله وبعدين ايه عشان الامر مش للرجاله بس وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن يعني النساء جه الكلام زياده يعني الراجل غض بصرك خليك عفيف خلي عندك مروءه خلي عندك رجوله البنت جه زياده غضي بصرك احفظي الفرج وفي نفس الوقت زياده ان انت تحجبي الحشمه والحياء قال ولا يبدين زينتهن آه، لا ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن وابائهن واباء بعولتهن الى اخر ترتيب الايات لحد ما ربنا سبحانه وتعالى قال في الاخر ايه ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن يعني حتى بس ما تضربش كده برجليها الارض علشان لو لابسه خلخال ما يعملش صوت فالصوت بتاع الخلخال ممكن يسبب فتنه لراجل لراجل ماشي يسمع صوت الخلخال فيتخيل ف ايه واحد يقول ايه ده ازاي ان ان انتوا تتكلموا الكلام ده يا عم ده ديننا ده الشرع دي العفه ده الطهاره ان انت ما تكونيش سبب في الفتنه لا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ان الاصل الزينه اخفاء ان انت تحجبي ان انت تحتشمي فالدين بيقول من البدايه ايه انت غض بصرك وانت غضي بصرك وفي نفس الوقت ايه اتحجبي علشان تساعدي اللي مش هيقدر يغض بصره ان هو يعرف يغض بصره وحتى لو بص طب هو لو بص هو المفروض ان هو يغض بصره هو لو بص هو هو عليه ذنب طيب لو انت مخالفه للامر لو انت مخالفه للامر انت كمان عليكي ذنب طيب لو انا ملتزمه بحجاب شرعي تمام 100 100 وهو بيبص هو ياخد ذنب انت مش عليكي حاجه انت بالعكس انت ماشيه في طاعه في ثواب فرض انت بتعملي حاجه فرض ماشيه عليها انت طول ما انت نازله خارجه من بيتك ماشيه رايحه الجامعه رايحه اي مشوار ضروري ليكي انت في في طاعه لله سبحانه وتعالى عداد الحسنات باذن الله شغال مع مع مع النيه الصالحه شغال زي الفل الدين هنا بيقول ايه لا خدي بالك حتى الشرع بيتكلم عن النظره عن الراجل اللي يبص نظره في الخباثه قاعد كده ايه ماشي مع مراته فواحده معديه فيبص كده ايه بطرف عينه كده يخطفها او قاعد كده قدام الايه التلفزيون وقاعد يبص او ماسك الموبايل وجت صوره واحده ولا النظره اللي هي الخائنه الخيانه دي اللي في السر ربنا سبحانه وتعالى قال يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور فتهديد وترهيب للي حتى اللي بيبص نظره في, في, في الخباثه في السر فده الدين الشرع جه تحذير من التبرج كل ده خد بالك احنا بنتكلم ايه هو الموضوع ما جاش من افتكر الكلمه دي الموضوع ما جاش من في اللقطه الاخيره اللقطه الاخيره اللي هو ايه يا جماعه ايه ده لا ما لا تزنوا لا قال لك لا تقربوا كل اللي احنا بنتكلم فيه ده داخل في كلمه ايه لا تقربوا لا تقربوا فغض بصرك لا تقربوا فغضي بصرك لا تقربوا فالبسي الحجاب لا تقربوا فخد بالك او خدي بالك ان التبرج ده ان تلبسي لبس ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى تكشفي جسمك لبس واصف للجسم بنطلون ضيق بنطلون مقطع لبس واصف او او كاشف الجسم ده ده اسمه تبرج عندنا في شرع كلمه تبرج مش كلمه مش كلمه ايه ده ياي يعني تبرج ايه الكلمه دي ربنا سبحانه وتعالى قال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهل تبرج الجاهليه الاولى يعني التبرج ده كلمه مصطلح في الدين يعني ده كلمه ربنا سبحانه وتعالى قالها وربنا سبحانه وتعالى بيقول احسن كلام يعني احسن كلام ومن احسن قولا ومن احسن من الله قيلا ومن احسن من الله حديثا فان ربنا سبحانه وتعالى يقول المصطلح ده يبقى ده المصطلح بالنسبه لنا مصطلح ده ديننا ده كلام ربنا سبحانه وتعالى فبيقول ايه التبرج ده النبي عليه الصلاه والسلام رهب منه قال ان البنت اللي بتلبس اللبس ده هي في خطر شديد خطر شديد والنبي عليه الصلاه والسلام قال الكلام ده رحمه رحمه بالبنت رحمه بالامه ربنا سبحانه وتعالى ارسل النبي عليه الصلاه والسلام قال تعالى وما ارسلناك الا رحمه للعالمين فلما النبي عليه الصلاه والسلام يقول صنفان من اهل النار حيث صحيح صنفان من اهل النار لم ارهما وذكر صنف والصنف الثاني قال ونساء كاسيات عاريات كاسيات عاريات يعني هي كانها لابسه ومش لابسه او كاسيه في الدنيا عاريه يوم القيامه او كانها لابسه لبس واللبس ده بيظهر كل جسم فكان اللبس واصف كل حاجه فكانها عاريه كاسيات عاريات وهو النبي عليه الصلاه والسلام صنفان من اهل النار لم ارهما انهم ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات يعني هي مائله عن الحق مميلات يعني بتخلي البنات التانية لما تشوفها تتفتن بيها مائلات مميلات على بعض اقوال مفسرين الحديث رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن التبرج ده سبب في دخول النار ليه بتقول الكلام شو يعني اسمع الكلام ده فما نعملوش يعني ده رحمة لما أنا أقول لك إن أنت لو عملتها أنت هتضيع مستقبلك هيضيع يبقى ده دي الرحمة الرحمة إن واحد مريض سكر مثلا ولا ربنا يعافينا ويشفي يشفي مرضى المسلمين والدكتور قال له ما تاكلش ده انت لو اكلت السكريات دي ده غلط ده مضر ليك فلو زوجته مثلا شافته بيمد ايده عشان ياكل حاجه هي بتقول له لا ما تاكلش هي كده هي هي كده دي قسوه وان هي بتحرمه من الحاجه اللي هو نفسه فيها او ابنها او لا دي الرحمه لان ده مضر ليك فربنا سبحانه وتعالى اللي خلقنا اعلم بالانفع لينا فبيقول ان التبرج ده مضر بيضيع البنت وبيضيع اخرتها وبيضيع الشباب تمام تحذير من التبرج تحذير من الخضوع بالقول قال تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض يعني ربنا سبحانه وتعالى قال إن في ناس قلوبها مريضة بس قبل ما نقول ايه ده فلان ده متحرش ولا فلان ده قلبه مريض ولا فلان ده عمل يعني احنا خدنا بكل الاسباب وعملنا كل حاجه وبنت منتقبه وواحد ماشي في الشارع بيعاكسها ماشي قلبه مريض هو قلبه مريض مفتون ربنا يا رب يهدي شباب المسلمين وربنا يا رب يثبتنا ويصرف عنا الفتن ويجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن قبل ما نقول ده يطمع الذي في قلبه مرض ربنا قال ايه لا تخضعنا بالقول يعني اعمل السبب الاول لا تخضعنا بالقول يعني تحجبي الاول ما تتكلميش بطريقه فيها دلع وفيها مياصه مع ال- مع الولاد ما تهزريش مع الولاد بالايد لا تخضعنا بالقول فبالتالي لما انت بتعملي الافعال دي لو واحد قلبه فيه مرض يطمع فيكي فانت ما تعمليش ده فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا تكلمي بطبيعتك لكن ادب احتشام حتى حتى يا جماعه في الصلاه النبي عليه الصلاه والسلام قال النبي عليه الصلاه والسلام في في صلاه من الصلوات حصل حاجه ف الصحابه عايزين ايه ينبهوا الامام فبداوا ايه يسقفوا فالنبي عليه الصلاه والسلام قال حديث البخاري من رابه شيء في صلاته فليسبح فانه اذا سبح التفت اليه الامام لما يسمع التسبيح يفهم هو في ايه آه، انا مثلا في سهو او في كذا النبي عليه الصلاه والسلام بعدها ايه وانما التصفيق للنساء يعني حتى في الصلاه ال ال الست علشان تصان من ان هي اي حتى يعني سد ابواب الفتنه حتى في الصلاه النبي عليه الصلاه والسلام قال المراه تسقف يعني لو البنت بتصلي في جماعه ال ال و- مسجد النبي عليه الصلاه والسلام كان الرجاله بتصلي وبعدين النساء فلو حصل حاجه خطا في الصلاه او حاجه والنساء تنبهت ليه ما تقولش سبحان الله بصوت عالي كده وترفع صوتها لا تسقف ديننا ان هو بيحفظ البنت ان انت لا انت اي حاجه ممكن توقعك في حاجه غلط الدين بيقولك خدي بالك منها ابعدي عنها سقفي في الحته دي تسويق في الصلاه حتى القعده بتاعتنا إيه، كل ده يا جماعه داخل في في كلمه ولا تقربوا القعده بتاعتنا في الجامعه احنا قاعدين على سلم الجامعه احنا قاعدين على في في في النادي قاعدين ما نعملش حاجه القعده دي النبي عليه الصلاه والسلام حذرنا منها يا عم هو كل حاجه حرام طيب النبي عليه الصلاه والسلام قال اياكم والجلوس في الطرقات طب ليه لما انا اقعد على سلم الجامعه فيها ايه يعني احنا قاعدين مع بعض خد بالك ان القعده دي وانت قاعد البنات معديه قدامك رايحه نازله طالعه لو انت قاعد في مكان في طرق الناس الناس بتمشي فيه سلم الجامعه ما انت عارف ما تقعد في مكان في جنب ما انت عارف ان المكان ده مفيش حد بيعدي فيه لكن انت قاعد في مكان عارف ان البنات طالعه نازله في المكان ده فما تقعدش في الطرقات دي ليه لان في الغالب انت لما هتقعد في الطرقات مش هتعرف تغض بصرك انت نازل قاعد في النادي في وسط المكان اللي البنات بتعدي تروح تروح وترجع فيه فلما انت هتنزل تقعد فيه هتغض بصرك ازاي هيبقى غض البصر صعب جدا فالصحابه قالوا يا رسول الله يعني ما لنا بد انما هي مجالسنا نتحدث فيها يعني احنا بنقعد في المجالس بتاعتنا لازم نقعد قدام البيوت بتاعتنا ومش بنتكلم الصحابه قاعدين في النوادي ولا ولا على سلم الجامعه فالنبي عليه الصلاه والسلام قال فاذا ابيتم الا المجالس فاعطوا الطريق حقه قالوا وما حق الطريق قال غض البصر وكف الاذى ورد السلام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر واضح فقال لك القعده دي ممكن تكون سبب ان انت تطلق بصرك في الحرام الطرقات دي ممكن توسع بقى مفهومها شويه ال discover بتاع انستجرام ده من الطرقات اياكم والجلوس في الطرقات ما تدخلش على ال discover ما تعملش follow للبنات وتقعد تتفرج على الصور بتاعتها ليه مش هتعرف تغض بصرك اعرف واحد جه في اول يوم رمضان كده قال لا انا مش هينفع انا مش هينفع ادخل افتح انستجرام وانا صايم واشوف صور بنات الدفعه وال fitness models وال fashionistas ومش عارف ايه ده انا كده قاعد بسلي صيامي يعني انا قاعد بسبح على ال timeline فانا لا فعمل ايه خلاص unfollow لكل البنات اللي عندي ليه انا قلبي يا عم انا مش عايز اضيع قلبي انا عايز اعرف اغض بصري يعني مش هيبقى في الشارع وهيبقى في ال... في ال... وانا قاعد في البيت فقال اياكم والجلوس في الطرقات من من كمان من الحاجات اللي تدخل معانا في الباب ان احيانا ممكن الانسان يبقى هو يعني تبقى البنت هي ما بتفكرش في الكلام ده خالص وهي مؤدبه ومحترمه وعلى مثلا علاقه بولد بتحبه وتعلقت بيه او العكس بنت ولد بيحب بنت وتعلق بيها جدا وكده مش ممكن الشخص التاني ده هو اللي يدعو الشخص الاول اللي هو ما كانش بيفكر في حاجه خالص هو اللي يدعو يعني ممكن البنت اللي مسافرة في رحلة مع ولد وهي بتحبه ومتعلقة بيه جدا وضعيفة قدامه ممكن يكون الولد ده هو اللي بيفكر في التفكير الشهواني ممكن ولا مش ممكن ممكن هو اللي يعرض عليها طب اللحظة دي الفتنة بتتضاعف علشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لنا إن في ظل العرش يوم القيامة ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله طب اشمعنى الموضوع ده يعني آه، يبقى في ظل العرش ما هي حاجة عادي ما دام هي حاجة مش فتنة وحاجة عادي لا هنا الدافع للفتنة معتبر دافع الفتنة هنا قوي دعته امرأة هي اللي طلبت منه ذات منصب وجمال يعني جميلة وصاحبة جاه ومال فقال إني أخاف الله فممكن البنت وهي مسافرة بتحب ولد متعلقة بيه والولد إيه، م- غني مثلا معاه فلوس وشكله كويس وجسمه مش عارف ايه وهي قدامه ضعيفة ويطلب منها حاجة زي دي فتخاف ان هي تزعله فتعمل الحرام علشانه وده والله بيحصل بيحصل في- مع المخطوبين كمان مع المخطوبين بيحصل وما بيحصلش واقع ان انا اصلا انا لو ما عملتلوش اللي هو عايزه هيزعل وهيسيبني ومش عارف ايه وبتسمع الكلام ده فممكن الدعوة انت ممكن تكوني كويسة وانا مصدقك في ده والله انا م- كلامي يا جماعه يعني مش مش معنى الكلام ان انا بقول ان خلاص بقى انا يا جماعه انا جامد جدا فخلاص بقى و... يعني لا يا جماعه احنا كلنا احنا كلنا بنزق مع بعض يعني احنا هي يعني انت تمشي محتاج اللي يشدك وانت بتقع محتاج كلنا كده كلنا محتاجين ده كلنا محتاجين انا بقول الكلام ده بفكر نفسي قبل ما افكر الناس فممكن البنت اللي هي فعلا فعلا محترمه وفعلا مؤدبه لكن بتحب ولد متعلقه بيه والولد ده عنده شهوة وبيحبها ومش عارف ايه فتيجي فرصة في عوامل برضو خارجية هنتكلم عنها دلوقتي فهو اللي يطلب منها هتعمل ايه الفتنة هنا تبقى أصعب وأشد عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن قصة سيدنا يوسف عليه السلام قال وراودته التي هو في بيتها لأن طول ما هو أنت مخالط في بيئة العمل عشان كده بتلاقي كتير في الاختلاط الزيادة اللي في العمل اللي, من اللي مفيش فيه الضوابط تلاقي مثلا بنت اتعلقت بزميلها في الشغل هو متجوز وهي متجوزة وبيحكوا مع بعض ويحصل خيانات بتلاقي ده في الاختلاط في بيتها راودته التي المراودة يعني الطلب برفق راودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وقالت هئت لك يعني تهيأت لك اصنع ما شئت قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي فكانت ال- اللحظة دي سبب تكريم لسيدنا يوسف عليه السلام وسبب ان الشاب لما يقع في حاجه زي كده آه، رجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله ده في ظل العرش يوم القيامه في ظل العرش يوم القيامه فممكن الدعوه تيجي من بره خد بالك من دي فده كله داخل معانا فين لا تقربوا الزنا غير ان ال الايات والاحاديث جت من البدايه بتقول لك اصلا ان الشاب في فتنه اسمها فتنه النساء وقال لك ان الفتنه دي قويه جدا يعني كان حد من الشباب بتكلم معاه بيقول لي على فكره انا موضوع النساء ده فتنه النساء دي انا بالنسبه لي ما بفكرش فيها خالص فانا بالنسبه لي آه، يعني نفس الكلام اللي هو شايف يعني انتوا ليه ب- يعني شيء بتتكلموا الموضوع كله شهوه كده ومش عارف ايه انا ما بفكرش في الحاجات دي خالص اقول له انا هقول له طيب انا يا اما هصدقك ما هو طبيعه الرجل طبيعه الرجل تركيبه كده فاللي يقول لك عكس كده اما هو مثلا في مشكله او هو بيحور على بيحور على نفسه وبيحور عليك دي طبيعه البشر طبيعه الانسان ماشي ربنا سبحانه وتعالى قال وخلق الانسان ضعيفا والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا هتلاقي بعض المفسرين قال وخلق الانسان ضعيفا لا يصبر عن النساء لا يصبر عن النساء شهوة ما يقدرش الإنسان بيبقى صعب جدا إن هو يجاهد نفسه فيها طيب فيقول لك إيه لا والله أنا بالنسبة لي عادي الموضوع ده عادي طيب ماشي ما هو أنا يا إما هصدقك يا إما أصدق النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تركت بعدي ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء يعني قال إن دي فتنة مضرة لقلب الرجل يتفتن بيها وفي حديث تاني النبي عليه الصلاة والسلام حديث أولين في البخاري الحديث التاني قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد ما قال اتقوا الدنيا فتن الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء فمفيش حد كبير على الفتنة ممكن أنت شايف نفسك مؤدب ومحترم وعلى دين وعلى أخلاق ومتربي وممكن تتفتن ممكن تضعف خلق الإنسان ضعيف فبنقول احترم ضعفك فالشرع عشان كده قال لك إيه لا تقربه ابعد لأن أنت ضعيف ممكن تقرب فتقع لأن فيه كمان حاجات عوامل خارجية خد بالك في نفس أمارة بالسوء يعني امرأة العزيز قالت إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وفي شيطان هدف الشيطان إيه؟ يعني الشيطان عايز إيه؟ قال تعالى فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهم يعني هدف الشيطان هو يطلع السوءات يطلع الشهوات اللي جواك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر هدف الشيطان إن الإنسان يق- يقع في الفحشاء والمنكر عن طريق هي إيه؟ واحدة واحدة هي بتمشي س- سلالم الأول إحنا بنتكلم بنهزر مش عارف إيه سافرنا مع بعض كتير من البنات ممكن تطلع الرحلة دي هي طالعة مؤدبة ومحترمة بحيائها 100% ترجع بحيائها 50% شافت حاجات شافت صاحباتها البنات مثلا بيرقصوا او نازلين البحر مع ال... هي مع... ما بتعملش كده هي قاعده في جنب ومؤدبه ما بتعملش كده إيه إيه شافت صاحباتها البنات بيعملوا كده بيرقصوا وبينزلوا ومش عارف ايه وبتاع وبعدين شافت في تجاوزات بتحصل وشافت ده بيتصور مع دي ومش عارف ايه في حاجات جواها اتكسرت هي بترجع بقلب غير القلب اللي راحت بيه فالشرع قال لك ايه لا انت الحاجه اللي زي دي ابعد عنها لان انت ضعيف لان الحياء بيتكسر في حواجز بتتكسر فممكن في البدايه هي م- مستحيل ان هي تعمل ده وبعدين فجاه بقت عادي الناس كلها بتعمل ده الناس كلها بتقلع الناس كلها بتهزر الناس كلها اشمعنى انا انت مقفلاها ليه وانت معقده نفسك ليه والموضوع عادي فيبتدي الحياء يتكسر واحده واحده فعشان كده خد بالك ان في شيطان ومش بس الشياطين ال- ال- الجن في شياطين انس يعني شوف الشرع ازاي بي- بيحافظ على على الانسان بيحافظ عليك عشان انت تمشي خد بالك في حاجات عايزه تخطفك انت امشي ركز في طريقك اللي انت رايح طريق الجنه فقال لك ان في ايه في شياطين انس قال تعالى ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه يعني في واحد هو هدفه في الحياه ان هو ينشر الفواحش في وسط المسلمين ممثل بيعمل افلام كلها فجور وفسق وفسق وفجور دي يعني يعني فسق احنا بقينا بنسمع كلمه فسق دي ايه ده ايه الالفاظ دي يعني وناخدها على, على فسق وفجور ونضحك وكده على سبيل السخريه ال- ال- الفسق مصطلح شرعي ربنا سبحانه وتعالى لا يحب الفاسقين فالفسق اللي هو الخروج عن طاعه ربنا سبحانه وتعالى يعني آه، فاسق يعني خارج عن طاعه ربنا سبحانه وتعالى مصر على المعصيه بعيد عن الطاعه فالافعال دي في في ناس بتحب ان هي تنشر ده في وسط المسلمين ده هدفه في الحياه ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا ربنا قال ايه لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون فخد بالك ان في شياطين انس اللي اللي مصر ان هو عارف ان هيحصل كذا وحرام ومش عارف ايه وبتاع مصر ان هو إيه، يغوي الناس ومصر ان هو يعمل رحلات بالشكل ده ومصر ان هو ينشر فيديوهات فيها كلام ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى والبنت اللي مصرة ان هي تطلع ترقص وتغني وتلبس لبس تتعرى قدام الناس هي بتعمل ايه في المسلمين على تيك توك وعلى وال- وعلى انستجرام ومش عارف بتعمل ايه في المسلمين هي بتعمل فتنة هي بتنشر الفاحشة في وسط المسلمين قال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون الكلام ده عام الشخص بعينه الكلام ده عموما على إيه- إيه- إيه- احنا بنتكلم عن الفعل قال تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات هو أصلا هو بيتبع الشهوات فعايزك تعمل إيه؟ عايزك تيجي أنت كمان معاه يعني هي البنت أصلا مصاحبة وب- وبيحصل بينها وبين صاحبها علاقات مقدمات الزنا فشايفاك انت ما بتعمليش ده فعايزاكي تبقي زيها ان الذين يحبون قال تعالى والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا مش ميل عادي صغير ميلا عظيما يعني تاخدك من من العفة والحياء والأدب والاحتشام في سكة تانية خالص هدفها كده و- و- والشاب اللي اللي بيفسد في وسط أصحابه قال آه، أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف فالدين قال لنا في حاجة اسمها سد الذرائع في حاجات انت ابعد عنها ربنا النبي عليه الصلاة والسلام قال ك- كالراعي يرعى حول الحمى واحد بيرعى الغنم حوالين كده ايه واحد عنده كده بستان كبير وحواليه سور فالتاني قاعد بيرعى الغنم حوالين السور طب ما ممكن اي غنم هتدخل تاكل من ال من ال من البستان ده هو مش بتاعك فاللي بيحوم حوالين الشهوات انا قاعد في وسط الناس اللي بتشرب مخدرات بس انا ما بشربش انا قاعد في وسط ال- شله كده بنات وولاد كلهم متصاحبين بس انا ما بصاحبش انا طالع معاهم الفان دي ولا الرحله بس انا هقعد في جنب ان ده ايه راعي ما حول الحمى انت ايه يوشك ان يرتع فيه في اي لحظه تقع يعني من الشباب اللي اللي شرب مثلا شيشه ولا اللي شرب مخدرات هو صحي من النوم كده قال ايه ده ايه الزهق ده انا عايز اشتري مخدرات ما تحصلش كده ايه الزهق ده انا عايز انا هنزل اقعد على القهوه اشرب شيشه هو ما كانش بيشرب قعد مع صحابه بيشيشوا وبعدين قال ايه آه، خد يا ابني نفس جرب خد نفس بعد كده بدأ ياخد نفسين بعد كده بدأ يطلب شيشة لوحده بعد كده بقى ايه آه، انزل اقعد على القهوة اجيب ال- ال- اضرب الحجرين مش عارف الشيشة دلوقتي تقريبا منعينها يعني في في ال... في حاجات في برضه في الاستخبص كده فهو بدأ كده ازاي يعني بدأ عمل ده ازاي مش فجأة يعني البيئه اللي حواليك بتاثر فيك فتلاقي بنات كتير بيقول على فكره هو احنا احنا مش هنعمل حاجه بس هنطلع بس هي هنقعد في جنب هنلعب في جنب هنلعب احنا مع بعض هنلعب المنديل احنا مع بعض جنب او ايه ه... ه... هنعمل مش عارف يا جماعه اصلا الرحله دي السفر كده اصلا حرام من البدايه إيه إيه وتجمعك في وسط ال- البيئه دي كلها قلبك ده هيتاثر النبي عليه الصلاه والسلام قال من راى منكم منكرا فليغيره ب- بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه فلو انت قاعده في وسط المنكر اللي حواليك ده كله وما بتغيريش حاجه قلبك هو اللي هيتغير انت اللي ه... انت اللي هتحبي المعصيه زي ال... ال... الشاب اللي مثلا هو ما بيسمعش اغاني وعنده الاغاني حرام قولا واحدا الموسيقى حرام ماشي فيركب مع صحابه اللي هم ايه بيشتموا بي... بيشغلوا اغاني وبيغتابوا وبيتكلموا على البنات فتقول له ابعد عن البيئه دي فيجوا لهم يا جماعه على فكره ده حرام ما تتكلموش على تركب ب... ب... ب... على مزاجنا بأدبك كلنا بقى ايه يقفلوا اغاني وحرام وش- توجع دماغنا ايه آه، فكك من الجو ده فيبتدي هو ايه يكمل فايه اللي بيحصل بعدها عادي بعد كده بقت الاغاني بالنسبه له عادي بعد كده بقى بيسمع الشتيمه اللي كان بيستنكرها في البدايه بيعاقب ان بقى المنكر بالنسبه له ايه عادي فما بقاش حاسس ب- بمشكله ان هو يشتم او ان هو يسمع شتيمه او ان هو يسمع غيبه او ان هو يسمع بقى بيضحك بقى عادي بيسمع اغاني مبسوط وممكن تلاقيه قاعد ايه بيدندن كده مع المهرجان كده ايه إيه- حته حلوه كده فدندن معاه هو مع نفسه كده بيحصل فالبنت اللي بتقول له طب هطلع بس معاهم كده وهقعد في اخر الباص كده وايه هم قاعدين يا عيني بيرقصوا كده ومشغلين مهرجانات والولاد في الممر بتاع الاتوبيس بيرقصوا مع بعض وبيهزروا وانا هقعد اقرا الورد بتاعي ورا واحط السماعات في وداني واسمع الشيخ المنشاوي يا بنتي انت رايحه يا جماعه اخرجي اتفسحي يعني سافري مع اهلك اتفسحي مع صحباتك هو انا لازم علشان يعني لازم علشان افرح واتبسط إيه إيه يعني إيه لازم اعمل معصيه احنا ايام زمان كان اقصى طموحاتنا ان احنا لما نخلص امتحانات ان انا مثلا ايه ناخد فلوس ونروح ن- نجيب سندوتشات من كوك دور وبعدين نروح النادي نلعب كوره دي كانت اقصى طموحاتنا في الحياه لما نخلص ايه ده ايه العظمه دي يعني فاهم احنا لما سافرنا رحله دريم بارك دي كانت ايه ايه يا جماعه ده احنا يعني إيه لا يعني مش كده انما رحله دهب خمس ايام مع بنات الدفعه انا بصراحه شايف ان ده بالنسبه لي بيعمل لي في دماغي error يعني هو ده هو ده فين فلقيت ان بيقولوا يا جماعه مثلا ماشي في الجامعات الخاصه قلت طيب ماشي لقيته بيقول لا لا ده انت ده انت مش في دماغك ده الموضوع هنا في جامعه ده في جامعه المنصوره وجامعه مش عارف بني, بني سويف وجامعه المنصوره ومش عارف لا يا جماعه هو هو اكيد يعني ايه يعني مش عارف يعني حاسس ان المشكله يعني أك- مش عارف مشكله عندي ولا المشكله فين بالظبط بس ده ده بالنسبه لي عامل لي في دماغي error كده ازاي مجموعه بنات يسافروا مع مجموعه شباب والمشكله مش في كده مش المشكله ان احنا خلاص يا جماعه ما- طلعت حاجه غلط واحنا نفسنا ضعيفه ومش عارف ايه وبتاع وغلط فيا جماعه الموضوع ده حرام ما تعملوش كده جزاك الله خيرا شكرا لا تتفاجئ ايه ليه حرام على فكرة انت بتتهمنا اتهامات آه، كذا على فكرة الموضوع عادي على فكرة انتم متشددين قوي على فكرة الدين ما بيقولش كده الدين بيقول افرحوا واتبسطوا ايوه الدين بيقول افرحوا واتبسطوا ربنا قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ربنا قال وانه هو اضحك وابكى ال ال السعادة بتاعت الانسان بيد الله سبحانه وتعالى آه، قال تعالى واما الذين سعدوا ففي الجنة فالفرحة اللي هتيجي في قلبك دي من عند ربنا مش هناخدها بالعافية مش هناخدها بالمعصية المعصية بتديك لذة متعة آه، آه، لحظية وبعدين بعدها ايه ممكن انت تبقى غافل ومش في دماغك ومبسوط وتعيش حياتك ومبسوط وكده مستدرج لكن ال- المؤمن بعد ما بيعمل الذنب بي- بيشعر بالألم اللذة راحت خلاص ال- هو اللي اللي وقع في الفاحشة وقع في الزنا قعد يستمتع قد ايه لذة لحظية وبعدين هيبقى اتكتبت في صحيفة الأعمال لو ما تابش منها يحاسب عليها يوم القيامة هي كده فقال لك إن أنت سد الذرع ما تقوليش هطلع معاهم وهقعد في جنب وأنا هطلع أنا وصحباتي وهنلعب تعمليش ده افرحي أو افرح بطاعة ربنا سبحانه وتعالى عادي يا جماعة إن أقصى طموحاتنا إن إحنا نقعد نتجمع مع بعض كده ونشتري بيتزا مالها البيتزا يا جماعة اشتري بيتزا واقعد اه، اه، افرحوا اتبسطوا كلوا بيتزا يعني عادي يعني مش لازم ان انا اطلع ده اطلع دهب يا عم مع اطلع دهب مع اصحابك بس مش لازم تر... يعني حاول ان انت برضه انت رايح علشان تختار المكان اللي انت ما يبقاش فيه يعني آه، الدنيا ما تبقاش بايظه عشان دينك برضه فانت ب... وانت بتسافر وانت بتتبسط انت الدين بيقول لك اتبسط وافرح لكن في في العادي ان في حاجات مش هتناسبني مش هتناسب ديني يعني مش هروح آه، آه، آه، الناس اللي اللي في في ال- في الديس في الديسكو او في ال night club هم هم مبسوطين ظاهريا بيرقصوا ومش عارف ايه وبيهيصوا بس ده انا لو نزلت ده حرام عليا طب انا عايز اعمل ديسكو اسلامي علشان آه، انزل اروح الديسكو مش لازم تعمل ديسكو اسلامي حرام مش هينفع مش لازم يكون ليها بديل آه، آه، سيبها لله لا ما انا لازم ابقى آه، يا عم عادي النبي عليه الصلاه والسلام قال ان ال- ال- ال- الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر بس احنا ممكن نتبسط في الدنيا ممكن نتبسط يعني ناكل ونشرب ونتفسح ونبص للسماء ونقعد قدام البحر ونتبسط مش لازم اعمل معصية لكن ابقى مستحضر ان في حاجات مش هتناسبني انا مسلم هو يا جماعة ال senior trip دي جاية منين جاية منين وال- والحفلة ال prom والمش عارف جاية منين يعني اصلها جاي منين هل جايه من من من, من عصر ال- ال- ال- العباسي مثلا ولا يعني ايام هارون الرشيد مثلا كان في senior trip اللي بيتخرجوا بيخرجوا من الكتاب بيعملوا senior trip مثلا بيسافروا الشام ويرجعوا بغداد تاني جايه منين الكلام ده جاي منين هتلاقي كل الافكار دي كلها جايه من ايه جايه من بره الافلام والمسلسلات والح... و... و... واطلاع الناس على الثقافه واللي بيسافر ويروح يرجع الثقافه هنا فتلاقي ايه هم عندهم بره في ال... خلصوا ال high school في حفله prom الحفله دي اللي, اللي, اللي لسه البنت اللي لسه مش مش عذراء لازم آه، آه، في اليوم ده آه، لازم ايه آه، آه، تقع في الفاحشه تقع في الزنا واحنا ايه نعمل prom و- و- ورقص واغاني وفساتين ومش عارف ايه وبتاع عملوا senior trip نعمل senior trip بيسافروا ايه يعني نسافر احنا كمان بيسافروا جوه مصر وواحد صاحبي كاتب بيسافروا بره مصر كمان شباب مسلمين وبنات يلا يا جماعه احنا معانا فلوس ونسافر تعالى نطلع نطلع برشلونه حلوه برشلونه برضو نسافر مجموعه مع بعض نسافر برشلونه ايه المشكله مجموعه مع بعض ونسافر ايه ونتبسط ونفرح ما هو الدين بيقول لنا افرحوا ايه يا جماعه ده ده جاي من عندهم ده مش من ديننا احنا مسلمين مسلم يعني انت مستسلم لله انت عبد لله فاللي هيجي مناسب لديننا موافق للشرع اهلا وسهلا اللي هيجي مخالف للدين مش هقبله فنفكر هي السينيور تريب دي جايه منين فهنا الشرع قال لنا ايه خد بالك في حاجه اسمها سد الذرائع ابعدي عن ال... سيب مسافه لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان آه، آه، في- لا لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم آه، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه كل ده إيه بتقول لك خد بالك ابعد عن الكلام ده إيه، ويحك لا تفتحه إنك إن تفتحه تلجه ه- هتفتح وتش- هتن- تركب الزحليقة وهتنزل إيه ه- هتقع فيه حتى في الضوابط في التعامل يعني احنا معنى كلامك ان انا بقى ايه لما اشوف اي واحده ولا مش ما اتعاملش مع بنات خالص إيه الكلام بتاعكوا ده متخلف جدا وهنطبقه في الواقع ازاي ما انا لازم اتعامل مع بنات إيه هو الواقع بيقول كده طبعا لازم هتتعامل مع بنات هتتعامل امك واختك وزوجتك و... ولما تخطب ان شاء الله ولما تتزوج ولما تخلف بنتك وهتتعامل في ال... في ال- في المجتمع انت بتتعامل في النساء في المجتمع محدش قال حاجه حدود الشرع في حدود الض- الضوابط يعني ربنا سبحانه وتعالى جاب لنا قصه في القران فيها تعامل ولما قصه سيدنا موسى ولما ورد ماء مدين وجد عليه امه من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان بي- قاعدين كده بعيد بيبعدوا ايه الغنم علشان ما تدخلش البنتين دول ما يدخلوش في وسط الرجاله طب ما يدخلوا كده ويختلطوا كده شوف حياء لما الرجاله تخلص عشان مش هنتزحم ي- يختلطوا ببعض عند البئر مش هندخل في وسط الزحمه دي فسيدنا موسى لما شاف المنظر ممكن اعمل ده مع الدين والمروءه شفت واحده مثلا وانت ماشي الكاوتش بتاع عربيتها مقطوع وهي على الطريق وانت معاك يا عم الكوريك و... وتعرف بتغ... تعرف تغير الكاوتش اقف ساعدها بس ساعدها وانت عندك مروءه انت عندك رجوله تغض بصرك حضرتك محتاجه ايه اساعدك ازاي تساعدها ودينك دينك بيقول كده وتثاب على ده سيدنا موسى قال ما خطبكما قالتا هو كلام هو رجل بيتكلم مع مرأة أجنبية موجود عندنا اهو قالتا لا شوف الكلام منضبط لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير يعني ال- عشان بس لا تسيء فينا الظن احنا السبب ان احنا خرجنا وكده ع- وع- لان ابونا مش هيقدر ان هو يجي ايه هو ي- هو اللي يجيب احنا ما بنحبش ان احنا نخالط الرجال اصلا لكن احنا اضطررنا لده ابونا شيخ كبير ربنا قال ايه فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير سقى لهما على طول وبعدين طيب آه، ممكن بقى أنا غيرت لك كاوتش عربية طب محتاجة حاجة ده الواتساب بتاعي عشان لو حصل بقى أي ح- أي حاجة على الطريق بعد كده سيدنا موسى شهم عنده مروءة عنده حياء لأن الحياء صفة في الراجل عند الراجل يستحي النبي عليه الصلاة والسلام كان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها عليه الصلاة والسلام حقيقي عليه الصلاة والسلام يستحي إذا استحى من أمر يعرف في وجهه عليه الصلاة والسلام سيدنا موسى كان كده عليه الصلاة والسلام فقال فسقى لهما ثم تولى إلى الظل بعدين ربنا قال قال بعدها إيه فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا ما هو معاملة أهو بس طبيعية ده لما احنا نطبق الحاجات دي أهو. ان ابي هي اولا جايه تمشي على استحياء حياء في المشي وحياء في الكلام ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت منه خلاص انتهت القصه وكان ببركه حياء سيدنا موسى وعفه سيدنا موسى ان هو تزوج هذه المراه او او اختها الله اعلم يعني فقال لك في ضوابط في عقوبه قال لك في عقوبه شديده للزنا كل ده داخل في لا تقربوا الزنا خاف من الزنا ال- لو لو حد شاب ز- وقع في الزنا واقيم عليه الحد آه، توف- توفرت الشروط آه، يقام عليه الحد 100 جلد آه، جلد 100 وتغريب عام لو لو سيء لو متجوز ووقع في الزنا ال- الرجم حد ربنا سبحانه وتعالى وال- والحدود كفاره يكفر عن السيئات عن سيئات الانسان ده او ال- حتى في في حديث النبي عليه الصلاه والسلام رؤيا الزنا والزواني يعذبون في في في البرزخ لما النبي عليه الصلاه والسلام شاف رجال ونساء عراة في في مثل التنور حاجه زي ال- زي ممكن نقول فرن مثلا فرن كبير كده وبيجي لهب من اسفل فاذا جاء اللهب ضوضوا بيصوتوا ويصرخوا ويرتفعوا وبعدين ينزلوا تاني و- و- وتتكرر العمليه دي فالنبي عليه الصلاه والسلام لما سال قال وأما ال- ال- الملك بيقو- بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور فإنهم الزنات والزواني نسأل الله العفو والعافية لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا عقوبة فقر في الدنيا وعقوبة في الآخرة فكل ده لا تقربه ابعد النقطة الأخيرة نختم بيها إيه ودي نقطة مهمة جدا جدا يا شباب معلش أنا آسف إن أنا طولت عليكم هنختم بالنقطة دي بإذن الله و- وممكن بقية الحاجات نرد عليها سريعا كده إن شاء الله لا أنت دلوقتي بتنكر عليا لما أنا بقول لك إيه خد بالك أو خدي بالك إن الرحلات اللي زي دي أو عموما مش الرحلة بقى بس ال ال ال الاختلاط بتاعنا في الجامعة الصداقة بنخرج مع بعض بننزل مع بعض الكلام بتاعنا آه، داخلين على آه، اسمه ايه كلاب هاوس عاملين روم كبيره وداخلين ولاد مع البنات بنهزر مع بعض وبنلعب مع بعض آه، عادي كل ده عادي واحنا محترمين وعلى فكره احنا ناس كبيره وفاهمه احنا بنعمل ايه طيب هسالك سؤال هل دوافع الفتنه في زمن بتاعنا اقوى ولا دوافع الفتنه في زمن النبي عليه الصلاه والسلام يعني عندنا في زماننا الفتنة أشد ولا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بلا شك بلا شك في زماننا انت عندك دلوقتي ممكن تكون فاتح application بتقرا قران والله يا جماعه عايز اقرا الورد بتاعي فتلاقي ايه ال application مثلا متوصل بال... بال... بال... بالنت فيفتح لك تطلع لك صوره مثلا حاجه مش كويسه قدامك بتلعب لعبه بتعمل اي حاجه ال... ال... ال- الفواحش بقت بتظهر لك في كل مكان كم مليون موقع إباحي كم مسلسل فيه لقطات غرامية ولقطات إباحية وانت نازل في الشارع كم ولد واقف مع بنته كم التجاوزات واللبس ال... حواليك فتن في كل مكان عايز تتجوز صعب عايز تصاحب سهل عايز تعيش في نفسك صعب عايز تقع في الزنا عادي سهل الناس كلها بتعمل كده إلا من رحم ربي سهل الموضوع بقى بالنسبة للمجتمع عادي جدا سهل جدا طيب يبقى في زماننا فتن صعبة انت في كل في كل طول ما انت ماشي بتلاقي اعلانات اعلانات اي حاجة صو- صورة بنت على اعلان ع- اعلان إعلان عربية يجيبوا بنت اعلان بنات بن- هنبيع شقق نجيب بنات تبيع الشقق ه- بنعمل اعلانات آه، مناديل لازم نجيب بنات آه، رايح تجيب من السوبر ماركت لازم يعمل لك على السوبر ماركت ان ال- اللي بتعمل shopping ب- بنات يعني هو لازم ايه يحط المرأة امتهان للمرأة علشان ت- هي اللي هي اللي بتبيع هي اللي تعرض المنتج تمام هل ده في تشريف المرأة لا ده ما- ما كانش موجود فده ايه اه كان موجود ايام النبي عليه الصلاة والسلام إيه، إيه، فتن في في الجاهلية لكن انا بتكلم على مجتمع المدينة بعد الاسلام رغم ان ان احنا بنقول ايه ان المجتمع بتاعنا الفتنة فيه اشد بكتير وده كلام النبي عليه الصلاة والسلام إن إن يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر وإن ال- كل زمن بيجي اللي بعده بيبقى أشد أسوأ منه والفتن بتتكاثر فتن كقطع الليل المظلم ده موجود في زمننا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام إن كان في النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أجمعين والصحابة وال... علماء وسيدنا معاذ بن جبل وابو هريره الزمن ده اللي هو فيه يعني خير القرون وفيه النبي عليه الصلاه والسلام سيدنا جبريل بينزل بالوحي يعني مفيش بعد كده هل ما حصلش ان النبي عليه الصلاه والسلام كان بيبايع الناس بيبايع النساء الا يسرقن ولا يزنين الا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين يعني السيدة عائشة يعني البنات اللي بست- بتستنكر بتقول انت ازاي ان انت تقول تحذرنا من الزنا انت كده كأنك بتتهمنا بالزنا وقذف يا محسنات ده مش قذف اولا الكلام عام النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول ما بال اقوام ما بال اقوام يفعلون كذا ده اللي احنا عملناه ويا جماعة في ناس بتعمل رحلة وده بيوصل للزنا ما بال اقوام السيدة عائشة بتقول إن جاءت فاطمة بنت عتبة إيه، ابن ربيعة عتبة بن ربيعة من- من صناديد الكفر تبايع النبي صلى الله عليه وسلم في في, في ايام ايه ال- بعد فتح مكه فاخذ عليها الا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين الآية قالت عائشة فاطمة دي فوضعت يدها على رأسها حياء عارف كده إيه لا يزنين فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم هي متعجبة إن إزاي لا يزنين إزاي هتزني الحرة فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى منها فقالت عائشة أقري أيتها المرأة فوالله ما بايعنا إلا على هذا يعني السيدة عائشة بتقول إن النساء بتبايع على الكلام ده أقري أيتها المرأة فوالله ما بايعنا إلا على هذا فقالت نعم إذا فبايعها بالآية ألا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزنين كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام اللي كان فيه كده والبايع على عدم الزنا عدم الزنا جه واحد للنبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله ائذن لي في الزنا شاب ائذن لي في الزنا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام قال أترضاه لأمك قال لا أترضاه لأختك أترضاه لابن... أترضاه لابنتك أترضاه لأختك أترضاه لعمتك أترضاه لخالتك كل مرة لا جعل... جعل... جعلني الله فدائك يا رسول الله النبي عليه الصلاة والسلام مسح على صدري ودعا له ده كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام شاب جاي للنبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه إذن لي في الزنا يبقى في زماننا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام واحد جه للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أصبت من امرأة قبلة في حديث ابن مسعود في البخاري قال أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال له في رواية قال فعلت كل شيء إلا الجماع يعني مقدمات الزنا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في وقت نزول الوحي يبقى احنا أحوج بالكلام ده مع احنا في مع قلة الدين قلة منابع الدين والناس وتشويه صورة العلماء وانتشار الأفلام والتيك توك وإنستجرام ومش كل ده احنا أحوج بالكلام ده هو احنا احنا احنا اللي محتاجين الكلام ده يعني نقول يا جماعة ده حرام ما تعملش ده ابعدوا عن الزنا ننشر معاني العفة في المجتمع واحد جه للنبي عليه الصلاة والسلام قال أصبت من امرأة قبلة فنزلت الآيات أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الصحابي وقع في في الزنا سيدنا معاذ بن مالك رضي الله عنه وأقيم عليه الحد والحد كفارة والمرأة الغامدية وأقيم عليها الحد الحد كفارة والنبي عليه الصلاة والسلام قال لقد تابت توبة لقد تابت توبة يعني لو لو لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة أو, أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هي أصرت إن هي كيف قد جادت بنفسها في سبيل إن هي تطهر من الذنب قالت يا رسول الله أراك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك فوالله إنها لحبلى من الزنا طهرني أصبت حدا فطهرني فأقيم عليها الحد الرجم وتاب التوبة النبي عليه الصلاة والسلام مدح التوبة بتاعتها كذلك سيدنا معاذ لكن الشاهد ان ده حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فده كان واقع وفي زماننا موجود فلما نيجي يا جماعة نقول ربنا بيقول كذا وده حرام خدوا بالكم وغض بصرك وابعد عن ده وبلاش الحاجات دي علشان ممكن توعي في الحرام ومش عارف ايه بلاش نقول ايه ده ازاي تكلمنا كده ازاي يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول للصحابة الكلام ده النبي عليه الصلاة والسلام لما قال للصحابة إن مفيش حد منكم عمله هيدخله الجنة مفيش حد قال له إيه ده إزاي ده أنا أبو بكر بعمل كذا وأنا عمر بعمل كذا رضي الله عنهما محدش قال له كده قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا يعني ما ينفعش إن إحنا نشوف نفسنا إحنا كلنا أصلا غلابة فلما نفكر بعض ونذكر بعض المفروض إن الإنسان لما يسمع تذكرة مهما كان اللي بيكلمك أسلوبه أسلوبه وحش اسلوبه كذا خلاص سيبك من كلامه سيبك من اسلوبه امسك الكلام اللي هو بيقوله شوف هو ده صح ولا غلط طيب سريعا ستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الله ان الله بصير بالعباد طيب سريعا سريعا احنا قلنا إيه هنرد على على الاسئله اللي هي اللي جت في البدايه سريعا خالص ان شاء الله مش هطول عليكم اول حاجه ان البنت اللي كانت بتقول ان كلامك فيه اتهام اتهام بالزنا وقذف المحصنات لا الكلام ده ما فيهوش اتهام بالزنا ولا قذف المحصنات المحصنات انا بقول كلام عام اتهام بالزنا او قذف المحصنات ده من اكبر الكبائر عند ربنا سبحانه وتعالى من السبع الموبقات آه، بيبقى ازاي ان ف- يقول ايه فلانه دي زنت لكن لما نقول يا جماعه ان لما هنسافر رحله وخد بالك ان الاب ما تسمحش لبنتك ان هي تسافر لان هي ممكن ان انت ترجع بنتك وقعت في في مصيبه ومش عارف ايه والله ده حصل شاب من الشباب آه، قعد معايا وبيحكي لي ان هو لازم يتجوز بنت معينه والبنت دي ظروفها يعني اخلاقها مشهور ان هي اخلاقها مش كويسه في وسط الشباب فيا ابني واهله مش موافقين ومش عارف ايه بتاع وبعدين تفاجأ ان ال ال ال- ان الشاب ده بي بي- بيحكي وبيقول ان البنت دي آه، ان هو غلط معاها وان هو آه، ان هي دلوقتي يعني آه، ما بقتش واقع في الزنا ان هي مش بنت دلوقتي وهو لازم يتجوزها فده ايه ده موجود في الواقع موجود في الواقع كتير موجود في الواقع كتير فلما بنقول ان يا جماعه لا خد بالك ان ده ممكن البنت تسافر سفريه زي دي يحصل بينها وبين شاب من الشباب آه، في لحظه ضعف في في خلوه احنا في في طالعين ريسورت مع بعض ولا في في فندق ولا مش عارف ايه في لحظه ممكن يقع فاحشا الفواحش هل ده وارد وارد ممكن يحصل ممكن يحصل فبنقول له خدي بالك هل معنى ان انا بقول يعني يساوي ان انا بقول ان ممكن بنت تقع في الفاحشه او ممكن ترجع البنت من حاجه زي دي وقعت في الزنا هل معنى ده ان ده يساوي ان كل البنات اللي بتطلع عملت كده ب... بالبديهه كده لا اكيد لا لما نقول يا جماعه ما باله اقوام والا بالمنطق ده كل هنيجي نتكلم يا جماعه ما تغشوش وبلاش سرقه وبلاش نصب ومش عارف ايه فيجي ال- ال- الحرامي يقول على فكره انت جرحت مشاعري وانت ما ينفعش ان انت ت- ت- طيب ماشي يا جماعه ايه آه، آه، صلوا مش عارف وبلاش ان انت تترك الصلاه يجي تارك الصلاه يقول لك على فكره انت جرحت مشاعري ومش- يا جماعه هو طب طب نتكلم في ايه طيب يعني كل ما يتكلم في حاجه هو هو انت بت... بت... ازاي بتكلمنا كده طب ن... طب اعمل ايه طيب النقطه اللي بعدها كلامك فيه اهانه للاباء وعدم الرجوله طيب آه، آه، اولا يعني انا لو لو الكلام وصل منه اهانه فانا بعتذر انا اسف انا اكيد مش اكيد مش متعمد ان انا اوصل اهانه آه، وانا كان كلامي في ال- في الفيديو قلت في الاخر والله انا خايف على الناس وحريص على الناس وحريص على الشباب لان ده من الامانه أنا مش هينفع اغشك لكن الكلام العام يعني خلينا نسال كده هل من المروءه ومن الرجوله انا قلت قبل الدين بعيد بعيدا عن الدين لان حكم الدين معروف ممكن تسالي حكم الرحله دي اصلا يعني تسالي شيخ عالم تثقي في علمه وفي دينه مش اي حد اسالي عالم وقولي له والله يا فضيله الشيخ انا بس عايز اسافر خمس ايام مع آه، شباب دفعتي كده هنروح دهب وهنبات هناك مع بعض وكده والرحله فيها كذا وكذا وكذا وصفير وقولي له البرنامج بتاع الرحله وكده شوفي هو يقول لك ايه حكم الشرع لكن انا بتكلم عن الاب هل من المروءه ومن الرجوله ان الوالد الاب يسمح لبنته بنته اللي هي المفروض اكتر حاجه يخاف عليها واكتر حاجه يحافظ عليها ويحفظ دينها ويهتم بيها ربنا سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره هل من المروءه والرجوله ان هو يسمح ليها ان هي تسافر خمس ايام مع شباب مع شباب بلاش انا اللي اجاوب بلاش انا اللي اجاوب آه، اسالي اي حد من اصحاب الفطر السويه مش بتكلم عن ار- في في كتير للاسف من الرجال او من الذكور هو فقد مساله ال- ال- ال- الغيره وال- وال- وال- والحته دي بقى عادي عادي ممكن ان انا بنتي تلبس مايوه عادي بنتي ان هي تكلم ولاد قدامي عادي ب- فهو بالنس- بن- بالنسبه لي في الحته دي هو تعدى حد الفطره اللي هي السليمه الفطره السويه اللي هي فطره المسلم الطبيعيه اللي هو النبي عليه الصلاه والسلام لما سيدنا سعد قال ان انا ايه ده الاقي الاقي واحد مع زوجتي ده انا أط- أطي هضربه بالسيف اطير رقبته الصحابه تعجبوا فالنبي عليه الصلاه والسلام قال اتعجبون من غيره سعد لا انا اغير من سعد والله اغير منا النبي عليه الصلاه والسلام كان بيغار على نسائه السيده صفيه بنت حيي بن اخطب جت للنبي عليه الصلاه والسلام وهي م- م- محجبه حجاب كامل وفي رمضان وفي العشر الاواخر جت له وهو معتكف النبي عليه الصلاه والسلام ما سابهاش تروح لوحدها النبي عليه الصلاه والسلام كان كان رجل عنده مروءه صلى الله عليه وسلم كان عنده غيره عليه الصلاه والسلام ما سابهاش تروح لوحدها خرج وصلها خرج وصلها قام معي لي- ليقلبني وشا اتنين صحابه شافوه ماشي مع مع امراه ف ف ف فلما رايا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسرعه فقال على رسلكما انها صفيه ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم الحديث فالشاهد ان ان هل الفعل ده من المروءه والرجوله ان انا اسمح لبنتي ان هي تسافر لا طيب بلاش تاخدي اجابتي ماشي وبلاش تاخد اجابه اللي هي اصحاب الفطر السليمه واهل العلم والعلماء واصحاب الدين والمروءات اسالي الشباب اللي طالعين معاك الرحله لو هو صادق ولو هو فعلا راجل قولي له هل تسمح ان بنتك ترضى ان بنتك تطلع رحله زي الرحله دي اساليه كده قولي له هل ترضى ان بنتك بعد زمن طويل كده ان شاء الله تطلع نفس الرحله اللي احنا طالعينها وهو الشاب عارف ايه اللي بيحصل في الرحله هو فاهم كويس فاهم من اول المخدرات من اول اللي بيحصل مش مش قصدي ان كله بيعمل كده بس هو عارف الجو عامل ازاي وعارف الجو ال- ال- الانبساط اللي الشباب بيبقوا مبسوطين فيه وبنات ومع بنات وبنرقص و- وتمام والدنيا تمام هو عارف ده فاساليه كده توافق هو لو قال لك اه يبقى هو يبقى ما اعرفش يبقى هل هل الكلام فعلا بقى فيه اهانه ولا لا طيب يبقى احنا لما بنقول يا جماعه ده كلام عام الفعل ده مش من افعال المروءه طيب والله انا كلامك ده خلاني ان انا اتقمص وازعل والله انا انا مش عايزك تزعل بس انا لازم اقول ان ده غلط لازم اقول ان ده ده مش من المروءه ده مش من الرجوله طيب انا بابايا عمل كده يعني انا اسف بس هو يعني ما عنديش حاجه اقولها انا بقول ان الفعل ده مش من افعال المروءه بس هل قصدي اهانه مش قصدي اهانه لكن انا بتكلم عن الفعل الموضوع مش شخصي خالص يعني انا ما اعرفش مين يعني ما اعرفش ان في رحله في المنصوره بنات طالعين وما ما عنديش اي خلفيه عن الحاجات دي خالص انا حد بعت لي رساله قال لي ان في كذا الوضع فانا اتكلمت على ال ال الواقع اللي, اللي الشباب عايشينه هل انا اعرف فلانه اللي طالعه عشان اتهمها بالزنا ولا اعرف فلان ابوها عامل ازاي عادي ممكن يكون راجل محترم جدا ومثلا مش فاهم الواقع اللي, اللي, اللي الشباب عايشين فيه ممكن يكون مثلا هو فاكر ان هو كده عايز يفرح بنته عايز يسيب لها حريه وواثق فيها وكتير من الاباء كده انا بنتي مربيها كويس وواثق فيها وعادي اسيبها في في اي مكان وده غلط زي ما الشاعر قال القاه في اليم مكتوفا وقال له اياك اياك ان تبتل بالماء يعني ارمي بنتي في وسط الشباب مع الشهوه عاليه واقول انا واثق في بنتي وبنتي متربيه وبنتي من. جميل انا عارف ان انت والله حضرتك بنتك متربيه والله على عيني وعلى راسي لكن في يا جماعه اباء والله عايشين في غيبوبه هو متخيل ان ولاده دول ملائكه وهو مش مش مش عارف اي حاجه فبالتالي ممكن يكون الموضوع مش مسألة نقص رجولة أو مروءة ممكن يكون هو مش عارف الواقع قوي مركز مثلا في الشغل وبيجيب فلوس وكده وعايز بنتي تتبسط ومسافرة مع صاحبتها وإيه المشكلة فمش مستوعب حجم الكارثة والمصيبة مش مستوعب ده لكن عدي كده من قدام سناتر الدروس نفس الشخص اللي هو بيقول بنتي بنتي متربية ومستحيل إن هي تعمل مش عارف إيه امشي بس قدام س... امال يا جماعه اللي احنا بنشوفه في الشارع ده ايه بتشوف في النوادي ده اللي انت بتشوفه على التيك توك ده ايه لما كل ما هنتكلم في حاجه هتقول يا جماعه احنا كلنا متربيين وكلنا محترمين وكلنا عارفين الدين وكلنا عارفين حلال وحرام ومش عايزين حد يفكرنا امال الواقع ده ايه امال اللي حوالينا ده ده اسمه ايه توصفه اسمه ايه فلما الرجل يعني ده تسمى بس اديني مسمى انا انا هرضى بحكمك انت لما رجل يسمح لبنته ان هي تسافر خمس ايام او رجل يسمح لبنته ان هي تلبس مايو او رجل يسمح لبنته ان هي تنزل صورها بالشكل ده على انستجرام او ترقص على تيك توك او مش عارف ايه وبتاع بلاش بنته زوجته تسافر مع زوجتي او ال ال اتصور مع مراتي بترقص لابسه فستان عريان وبترقص قدام الناس كلها في الفرح وابوسها قدام الناس كلها في الفرح والناس بتصور وفيديوهات تتشير ونسافر انا وهي في شهر العسل وتتصور وهي لابسه كذا ومش عارف ده ده لو انا قلت يا جماعه ده مش من مش من مش بغض بعيد عن الدين لو قلت ان ده مش من المروءه مش من الرجوله حد يقول لي انت بتهين ال... اهين ايه يا جماعه ده النبي عليه الصلاه والسلام وصف الفعل ده دياثه الذي يقر الفحش في اهل بيته الراجل المفروض يكون عنده فهل الكلام فيه اهانه للاباء إيه لا انا شايف ان احنا بن... مش بنوجه كلام خاص احنا بنقول يا جماعه كلام عام الفعل ده غلط إيه ما بال اقوام يفعلون كذا كل واحد حر انت مش واصي علينا دع الخلق الخالق الكلام ده مش في ديننا يعني فكرة ال- الليبرالية وانت كل واحد حر وكل واحد يعمل اللي هو عايزه ده مش ده مش عندنا في الإسلام احنا الإسلام عندنا في شريعة في الشرع بتاعنا في الشعائر اسمها الأمر معروف والنهي عن المنكر ربنا بيحبها وربنا أمر بيها والنبي عليه الصلاة والسلام كان بيعملها ودي وظيفة الأنبياء والصحابة كانوا بيعملوها ولو كان الصحابة قالوا كل واحد فينا في حاله ع- كلنا كل واحد في حاله ودعا الخلق الخلق ما كانش زماني بقيت مسلم ما كانش زمان اخواننا اللي في المغرب دلوقتي في المغرب وتونس والجزائر وما كانش في اسلام وصل حتى للاندلس ولا شمال افريقيا كلها ليبيا و... ولا وصل ال... ال... كان خلاص الاسلام ايه في المدينه الصحابه بيصلوا بيروحوا يصلوا واللي بيتولد بيبقى مسلم وخلاص واي قفل على كده يا ابني وخلاص الصحابه خرجوا ليه راحوا الشام والعراق و... و... وسافرنا وفتوحات وكل ده ليه علشان احنا ديننا فيه نشر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر الرحمة الرحمة الحقيقية مش إن أنا أسيب الناس كل واحد في حاله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض مش إن أنا أسيب كل واحد في حاله ده مش الرحمة ده مش اللي ربنا سبحانه وتعالى أراده الرحمة فعلا إن أنت تشوف واحد ماشي في طريق هيدخل النار وأنت تقول له خد بالك زي ما النبي عليه الصلاة والسلام يقول وأنا آخذ بحجزكم هلم عن النار بيشدك كده يقول لك ما تدخلش ابعد فلا انت تقول ايه كل واحد حر كل واحد حر ده في منهج مين في دين مين مفيش حاجه اسمها كل واحد حر اولا انا عبد وانت عبد في واحد عبد هو عارف ان هو عبد هو عارف ان انا معترف ان انا عبد فانا بالنسبه لي بقول سمعنا واطعنا وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امره ماشي فعارف ان انا عبد في واحد تاني هو عبد وابوه عبد وامه امه لكن هو ايه لا انا حر يا عم انت عبد انت عبد لا لا انا حر هعمل اللي انا عايزه طيب خلاص عيش الوهم طول حياتك وتتفاجأ يوم القيامة انا حر ان انا اقلع الحجاب انا حر ان انا ما اصليش انا حر ان انا إيه مش مفيش ما, ما, تحط- ما تقوليش حلال وحرام انا حر مزاجي هوايه الدينار الدرهم تعس عبد الدينار عبد الدرهم انت لو ما عبدتش ربنا هتعبد اي حاجه هتعبد هواك هتعبد مزاجك هتعبد الموضه هتعبد آه، هتعبد الفلوس هتعبد اي حاجه فما تقولش انت حر انت عبد بس حدد انت بتعبد مين انا بعبد ربنا يبقى استسلم اسمي مسلم مستسلم لامر ربنا فما تجيش تقول لي ايه انت مش واصي علينا انا مش واصي عليك ربنا سبحانه وتعالى قال فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر النبي عليه الصلاه والسلام بنفسه بنفسه صلى الله عليه وسلم كان يتمنى اسلام ابو طالب عم النبي عليه الصلاه والسلام اللي كان بيدافع عن الاسلام وبيدافع عن النبي عليه الصلاه والسلام حميه مع ذلك ما اسلمش قال يا عمي قل كلمه احاج لك بها عند الله آه ما اسلمش ما اسلمش قال على مله عبد المطلب النبي عليه الصلاه والسلام نزلت بعدها ايات انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء فهل انا واصي مش واصي عليك مين قال لك انا واصي؟ انا بقول كلام يعني ما ما اللي على تيك توك بيقول كلام واللي على انستجرام بيقول كلام واللي على الفيسبوك بيقول كلام وال- ال- الملحد بيطلع يتكلم واللي على كلاب هاوس عامل عامل روم وبيعلم الناس الالحاد بيطلع يتكلم انت ما ما تروح للناس دي يعني روح قول للناس انت واصي على الناس وقاعد تقول لهم ال- الحدوا وشككهم في الدين انت جاي لنا يا عم روح حارب الناس دي انا بقول للناس يا عم غض بصرك بقول له ربنا بيقول كذا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول كذا الاسلوب شديد فين الحكمه والموعظه الحسنه ده الايه الكومنت الرابع آه، احنا بس عشان بقى عندنا نوع من ال من ال من المياعة في الدين مياعة فايه آه، اسلوب شديد آه، ما هو في احاديث كتير على فكرة النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا خطب على صوته واحمر وجهه وانتفخت اوداجه كأنه منذر جيش ما هو احنا عندنا في الشرع عندنا في الدين الحكمة وضع الشيء آه، آه، آه، آه، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر آه، قال ايه آه، بالحكمه والموعظه الحسنه ماشي ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن تمام الحكمه يعني وضع الشيء في موضعه يعني لو الكلام يحتاج شده قال يا ابا ذر انك امرؤ فيك جاهليه قال اعلم ابا مسعود ان الله اقدر عليك من قدرتك على هذا لما كان بي- بيضرب العبد ابو مسعود البدري حضر غزوه بدر فقال يا رسول الله هو حر لوجه النار قال أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار قال يا ل- لأسامة يا أسامة أت- أت- أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة في في حديث لما أسامة قتل آه، الرجل خطأ تأول في قتل الرجل قال آه، قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله فما زال ي- يكررها حتى قال أسامة ليتني أسلمت يعني يعني من شدة النبي عليه الصلاة والسلام في- حتى في حديث ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور حتى قلنا ليته سكت إشفاقا على النبي عليه الصلاة والسلام فالحكمة وضع الشيء في موضعه ال- وقت اللين يبقى فيه لين وقت الشدة يبقى فيه شدة الشدة دي بتكون إيه هو م- مش قسوة ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك لكن ربنا سبحانه وتعالى كلمنا بالترغيب والترهيب مش هينفع كل ما نتكلم ربنا جميل ربنا غفور رحيم احنا حلوين ان شاء الله هندخل الجنة كلنا حلوين اي حد بيموت ربنا بياخد احسن ناس طيب ماشي وبعدين لما انا اقعد ادي مسكنات للناس بنت اللي ماتت ما بتصليش ومش محجبه ومصاحبه اولاد ومش عارف ايه و... تمام وصورها كلها م- م- يعني مغرقه ال social media ب... بصور آه، فيها عري ربنا بياخد احسن حد واحد آه، انا مش بتكلم عن حد خاص بتكلم عموما آه، آه، آه، ليه فيديوهات فيها رقص ومش عارف ايه و... و... وعنده الاف المتابعين ومش عارف وبعدين كان طيب جدا ماشي انا ما عنديش م... انا ما عنديش م... انا ما عنديش مشكله يعني احنا مش عايزين الناس تدخل النار احنا نفسنا كل الناس تدخل الجنه وده هدف يعني احنا بندعو الى الله عشان الناس كلها تدخل الجنه لكن احنا بقى عندنا نوع من الميوعه ان كلنا يا جماعه كله داخل الجنه ان م- إيه، الترهيب مفيش حاجه اسمها عذاب قبر ومفيش حاجه اسمها عذاب النار هي النار دي معموله ليه عشان الناس ال- النوتي الوحشين الكفار انما احنا كلنا داخلين الجنه مش احنا مش انت مسلم وانا مسلم خلاص انت بتصلي ما بتصليش مش مشكله محجبه مش محجبه مش مشكله بتنشر الفسق بين المسلمين مش مشكلة عادي المهم انت تكون طيب ده ده ده ده, ده اسمه ع- ده اسمه عبث يعني ده اي كلام ان ربنا سبحانه وتعالى ارسل الرسل وانزل الكتب علشان يعبد وعلشان تقام يقام شرع ربنا سبحانه وتعالى في الارض واحنا بقى ايه خلينا الموضوع كده ايه عايم فالحكمة وضع الشيء في موضعه الشدة في وقتها واللين في وقته والشدة دي بتكون رحمة رحمة واحدة كتبت بتقول مش قادرة أكمل الفيديو من كتر الجهل والتخلف هو فعلا الجهل والتخلف إن إحنا نقول للناس إيه، البسوا اتحجبي ابعدي عن الاختلاط الحرام غضي بصرك خليكي عفيفة إيه، ابعد عن الخيانة إيه، خليك إيه، مؤدب خليك شهم خليك راجل ده ده جهل وتخلف لكن التقدم لاعي إيه، عادي ان احنا الشذوذ ما فيش مشكلة حرية جنسية ده التقدم ده التقدم بالنسبه لكم التقدم بالنسبه لكم ال- القلع التقدم بالنسبه لكم ان ال- ان المراه تمتهن تبقى سلعه ما ت- ما تتقيمش على عقلها وعلى فكرها على فكرها وعلى دينها وعلى حيائها وعلى ايمانها ده التقدم عندكم فمش قادر اكمل من كتر الجهل والتخلف لو انت ده شايفه ان ده جهل وتخلف يعني لا أم لا املك لك من الله شيئا فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد جزاكم الله خيرا ونعتذر على الإطالة طيب آه، جزاكم الله خيرا طيب هنكتفي بهذا القدر يا شباب بالنسبة لل- للشيعة اللي, اللي, اللي بيسبوا الصحابة سب الصحابة كفر سب أم المؤمنين عائشة كفر أم المؤمنين عائشة مبرأة بنص القرآن فاللي بيسب أم المؤمنين عائشة آه، جاهل جهل شديد محتاج يراجع دينه ويراجع عقيدته آه، والله يحكم بيننا يوم القيامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته